بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا كلنا سمعنا معلمنا بولس الرسول لما بيكتب لبعض من تلاميذه ويقول له سلم على الكنيسه التي في بيتك الحقيقه حكايه الكنيسه التي في بيتك دي لازم تشغلنا الكنيسه من اول يوم في صلاه الاكليل بتدي العروسين الاحساس كده او التعليم ان هم هيبتدوا كنيسه وسلامه الكنيسه الام اللي هي دي مرتبطه بسلامه الكنائس الصغيره اللي هي بيت كل واحد فينا فيجي العريس في يوم الفرح ابونا يلبسه برنس بتاع الكاهن عشان يقول له كده انت كاهن الاسره دي المكان اللي هيبتدي ده مش مجرد بيت دي كنيسة يعني ايه المكان يبقى كنيسة الكنيسة دي فيها مسبح الكنيسة دي فيها صلاة فيها إيمان فيها فضيلة معاني كتيرة قوي لكلمة الكنيسة التي في بيتك محبتنا للكنيسة بتخلينا إحنا نيجي يوم الحد ضيوف على المسيح في بيته ونروح نضيفه في بيتنا إحنا بقية الأيام وربنا عايز يبقى ضيف عند كل واحد هو بيقول كده انا واقف على الباب وبقرع اللي يفتح ليا ادخل ويقول واعمل ايه واتعشى معه اتعشى يعني ايه اقعد ارتاح اكل الواحد لما يبقى قاعد عند ناس وحاسس كده في بينه وبينهم ألفة وأتئيز يقول لهم ما تحطوا لنا ناكل والناس يقعدوا ياكلوا هم فرحانين وقلبهم مطمن عشان خاطر هم حاسين بالفرح في قعدتهم مع بعض هو ده يا احبائي معنى البيت المسيحي كنيسه كل بيت من بيوتنا المفروض ان هو يبقى كنيسه عشان كده السيد المسيح يقول ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم ليه اثنين يا رب عشان اثنين هو اقل عدد يعمل اسره الزوج والزوجه او ثلاثه لو في حد من الاولاد بقى المكان مكان اس على اسم المسيح نوح من محبته لربنا عايز ربنا يبقى في حياته اول ما خرج من الفلك اتلفت حواليه كده الدنيا هو مفيش حاجه خالص كل حاجه بتبتدي من جديد اول حاجه يا رب تبتدي من جديد المسبح بتاعك قوم يبني مسبح ويقدم عليه ذبيحه نوح عايز يحس بحضور الله في المكان اللي هو فيه قبل ما يبني بيت لنفسه يبني مسبح لربنا ربنا يرتاح الأول وبعد كده أنا أرتاح في راحة ربنا داود يقول له يا رب أنا ما أديش لعيني نعاس ولا راحة لصدغي ما حطش دماغي على المخدة يا رب إلى أن أجد موضعا لإله يعقوب ألاقي لك مكان أنت الأول يا رب أنت ترتاح الأول يا رب وبعد كده أنا أشوف راحتي إذا كان هيبقى يعني اليوم فيه ما تبقى يعني قلنا الكنيسة دي عشان تبقى كنيسة لازم يبقى فيها فيها ذبيحة مفيش كنيسة من غير ذبيحة ممكن نسميها صالة الصلاة صالة الاجتماعات الكنيسة by definition المكان اللي بيتقدم فيه ذبائح لله والذبيحة هي المسيح طبعا عشان يتقدم ذبيحة لازم يبقى فيه مذبح لازم يبقى فيه مكان والمذبح هو المكان المخصص في الكنيسة لحضور الله محدش يقدر يدخل المذبح غير الناس المكرسين للخدمة احنا احيانا في بيوتنا يبقى البيت باسم الصليب واسع طويل عريض كده ونقول البيت ده كله بيت ربنا لا بص البيت كله بيت ربنا بس ربنا عايز مكان يبقى بتاعه اعمل له اوضه واستضيفه عندك ده ربنا عايز يرتاح في بيتك كتير تلاقي له أوضة العيال واخدة الأوض كلها اعمل له ركن كده وقول المكان ده بتاع ربنا الله يا أحبائي عايز إن هو يبقى ضيف علينا واللي إحنا فينا حاسس بقيمة الضيف ده مش بس يديله يعني لا ده يا رب ده البيت بيتك وإحنا ضيوف عليك إيه اللي يحصل لما يبقى في البيت فيه كنيسة في مسبح أول حاجة يبقى فيه روح خوف الله فيه تقوى يعني إيه لو أبونا بيزورنا أو سيدنا واحنا قاعدين نتفرج على التلفزيون والتلفزيون جه فيه حاجه مش كويسه بنعمل ايه على طول نقوم كده وروح مطفيين القناه دي او مغيرين التشانل ليه مش مفروض ابونا ولا سيدنا يبقوا عندنا ويشوفوا حاجه زي كده لما ربنا يبقى حاضر في البيت وله مكان واحنا شايفين الله في حضوره يبتدي يتولد في قلوبنا نوع من المخافه ما يصحش يبقى البيت فيه مسبح والمسبح ده يعني يبقى فيه ربنا موجود وحاضر وضيف علينا وفي حاجة زي كده تيجي في التلفزيون أو في الإنترنت صحيح الموضوع ده يعني أقول إيه هيأيدنا مش ممكن هيأيدنا ده هيحررنا ده الحقيقة إن إحنا متأيدين ومتكبلين بإيدينا كده قدام الشاشة إذا كان التلفزيون ولا إنترنت حضور الله في البيت هيحررنا ويعطينا الإحساس بالمخافة ربنا في البيت ما يصحش ان احنا نتفرج على الحاجه دي ربنا في البيت فما يصحش ان احنا نقول لبعض كلام بطال هنزعق ونتخانق وربنا قاعد وسطينا معقوله دي حد يقدر يتخانق ويعلي صوته وموجود مثلا ابونا او سيدنا ما يصحش ما يصحش شكلنا عامل ازاي في حضور الله تتولد المخافه في حضور الله يا احبائي تاتي مع ربنا البركه ايه هي البركه البركه مش ان انا يبقى عندي حاجه متوفره ان انا يبقى عندي فلوس كتير مش هي دي البركه لان في ناس كتيره جدا في العالم ما يعرفوش ربنا خالص وعندهم فلوس كتير البركه يا احبائي ان يبقى الحاجه ليها طعم يبقى انا قاعد باكل لقمه فول بس فرحان بيها وليها طعم داخل البيت الناس هم هم مراتي هي هي والعيال هم هم لكن انا فرحان لما بشوفهم زي ما اكون بشوفهم لاول مره داخل انام فرحان وحاسس بالسلام قايم الصبح فرحان ان يوم جديد ابتدى علي في غياب البركه في غياب الله كل حاجه تقيله صدقوني حتى النفس بتاع الانسان في احيانا الواحد يحس انه حتى مش قادر يخرج نفسه تقيل عليه الايام بتعدي بمنتهى الثقل ليه يا احبائي مفيش مشاكل ما عندناش حاجة معينة مضايقانا ولكن الحياة تقيلة ليه يا أحبائي؟ لأن ربنا يمكن غايب مش موجود مش حاسس بحضوره ده أنا لو عندي ضيف مهم في البيت والحد ده مفرحني ده أنا مبسوط وفرحان عشان شايفه قدامي هتخيل كده لو سيدنا البابا جه هيوستن وراح جه خبط على باب واحد فينا وقال له يا فلان أنا هاجي أقعد عندك هنا يومين ثلاثة يا سلام يا سيدنا ده احنا نشيلك على راسنا تاكل ايه تشرب ايه تنام فين والواحد كده يبقى فرحان والدنيا مش سايعاه ده انا مضايف سيدنا عندي في البيت وكل حاجه بعد كده مش مهم ده احنا النهارده البركه دخلت البيت يا سيدنا لما دخلت وقعدت معانا وجود الله في البيت يا احبائي يجلب البركه يعطي طعام يعطي طعم للحياه بالروتين بتاعها يبقى ليها طعم جديد وجود الله في البيت لان المكان ده كنيسه اسمه يدعى عليها يعلن خضوع البيت لربنا احنا ليه بنقعد نتخانق مع الولاد احيانا ونقول لهم ده غلط ويقولوا لنا ده صح ويقولوا لنا انتوا من مصر ونقول لهم انتوا من امريكا والكلام ده عارفين ليه يا احبائي لان احنا في الاخر ملناش مرجعيه واحده يعني كل واحد بيحكم على الامور من وجهه نظر لكن يشوع يقول كلمه جميله اما انا وبيتي فنخدم الرب بص يا حبيبي اللي بيني وبينك هو كلام ربنا ربنا في البيت احنا بنخدمه وبنعبده وانت عارف وشايف من وانت صغير عارف ان ربنا صاحب البيت ان البيت ده كنيسة ان احنا ضيوف على ربنا احنا لاحظنا الحكاية دي وعلمناك الموضوع ده عشان كده لما تيجي النهاردة تقول لي ده صح اقول لك لا غلط صاحب البيت ما يرضاش بيه صاحب البيت اللي مضيفنا فاتح بيتنا المسيح ما يرضاش بيه لا انت ولا انا نعمله وجود الله في البيت يعلن الخضوع لربنا ان احنا كلنا ليك يا رب احنا رب ولادنا اما انا وبيتي فنعبد الرب وجود ربنا في البيت البيت المسيحي اللي فيه مسبح المكان ده فيه صلاة تخيلوا انتوا مثلا ان الكنيسة هنا بعد الشر يعني انا صحيت الصبح يوم الحد وقلت النهاردة انا مقريف انا مش عايز اروح الكنيسة هل ممكن تتصوروا كنيسة المسبح بتاعها ما يترفعش عليه ذبيحة؟ مش ممكن تبقى كنيسة ازاي دي؟ في مسبح في بيوتنا ما يترفعش عليه ذبايح التسبيح والصلاة تبقى كنيسة ايه دي وجود المسبح بيعني فيه التزام لازم اروح هنا كان زمان الكاهن في العهد القديم يروح يقدم ذبيحة الصبح وبالليل في باكر وفي عشية واجب عليه النهاردة عنده صداع متخانق مع مراته عنده مشاكل كل ده على جنب هيروح يعمل ايه يقدم الذبيحة نفس الكلام يا احبائي وجود مسبح في البيت معناه ان فيه واجب لازم اروح اتراءى امام الله لازم اروح اكلم ربنا اللي ساكن هنا لازم اروح واخضع واسجد قدامه واقول له يا رب ليك بيك انت يا رب العباده والسجود مش على المزاج وجود المسبح يا احبائي بيخلي فيه التزام لازم اروح اتراءى امام الله يا ترى الاب كاهن البيت دريان بالحكايه دي ولا لا على الاقل حد يروح على الاقل لو ما راحش الزوج تروح الزوجه المفروض كلهم يروحوا يقفوا قدام ربنا ويخضعوا ليه برؤوسهم وجود المسيح في البيت يدي وحدانيه للناس اللي ساكنه مع بعض احنا بنيجي نتناول في الكنيسه نقول كده اجعلنا مستحقين يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافه قديسين اجعلنا مستحقين نكون جسد واحد يا رب لما نيجي ونتآلف كلنا مع بعض في السر اللي هو بتاع التناول ونقول في الصلاة كده وحدانية المحبة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فيها الناس هنا يقولوا ايه the house that prays together stays together الناس اللي بتصلي مع بعض بتقعد مع بعض انا عايز انا وبيتي نبقى في وحدانية نقف كلنا ومفيش حد يوحدنا أعظم من المسيح وجود المسيح في البيت البيت لما يبقى كنيسة لحساب ربنا ده أفضل حل للأزمات وللمشاكل وللضيقة حزقية الملك لما جه سنحريب يهدده خد الجواب اللي بعته له سنحريب وراح جري بيه على بيت ربنا قال له بص الجواب ده مش جاي لي انا الجواب ده جاي لك انت رد انت اللي موجود ربنا في بيته يا احبائي وتعود يقابل المسيح في المسبح ده يروح يجري عليه في كل مشكلة بص البيت ده بيتك انت احنا كلنا اولادك انا ما عنديش حل انت عارف وداري بكل شيء انا مش هقول لك تعمل ايه انت شايف وعالم باحوالنا انت دبر امورنا يا رب صدقوني يا احبائي احنا كتير قوي بنقعد نلف حوالين نفسنا وندور على كل الناس ومحدش يقدر يعمل لنا حاجه ويغيب عننا الوحيد اللي في ايده كل شيء ضابط الكل اكلم ده وده واقول له ده عندي مشكله وده الحقني وده لكن صاحب الموضوع ما كلمهوش ما اقولوش حاجه عارفين ليه لان حضوره في البيت تقريبا غايب لا انا بكلمه ولا انا شايفه ولا هو له مكان فحاسس ان هو مش موجود في بيتي كتير قوي احبائي صدقوني احيانا الواحد يروح يقول لابونا عايز اتكلم معاك ويجي الواحد يتكلم ابونا ما عندوش حل ابونا بياخد الموضوع حطه على المسبح هو عنده ايه حل يعني والواحد ده يمشي يقول لك انا كنت ارتحت لما اتكلمت عشان انت اتكلمت مع بني ادم برضه هو انسان ضعيف ومفيش في ايده حاجه ارتحت فما بالنا ان انا اروح اتكلم مع ضابط الكل اللي في ايده كل شيء اللي مفيش حد بيحبني قده ويا سلام بقى لو الراجل ده في بيتي كمان في ايه اعظم من كده ان انا اروح اقعد في اوضه الصلاه وابص له كده بس اقول له بص يا رب حتى الكلام مش قادر اطلعه بس انت داري بحالي صدقوني يا احبائي هنخرج من المكان ده متعزيين حنا ام صموئيل قلبها تقل ضرتها بتعايرها متضايقه ما عندهاش ابن مفيش كلام هتقول ايه راحت رايحه بيت ربنا وهي مره النفس وقالت له بص يا رب بقى اديني عيل وانا اديهولك انا مش عايزاه لنفسي يقول كده لما رجعت من الصلاه ان هي نفسيتها كانت احسن وقعدت تاكل حصل ايه ربنا قال لك هتجيبي ولد لا ما قاليش حاجه امال ايه اللي حصل انا رحت اتكلمت معاه شال من عليا الهم خد مني التقل اللي على قلبه احيانا كتير قوي الواحد يبقى متضايق قوي يا بقول انا عايز اجي اقعد في الكنيسه مجرد اجي اقعد بس وخلاص طب ما تعمل الكنيسه في بيتك ما تعمل الكنيسه اعمل المسبح في بيتك وخش اوضتك واقفل عليك وقف كده قدام المكان ده وقول له يا رب انت عارف كل شيء وجود الله في البيت يا احبائي يعطي قدوه طيبة قدام ولادنا إن بابا ده إنسان تقي ماما دي ست بتخاف ربنا ده على طول هم طول النهار في أوضة الصلاة على طول شايف بابا بيصلي الصورة دي بتدي لبابا وماما هيبة في عين الولاد ليه الولاد بيتجرأوا علينا أحبائي الهيبة بتاعت الأب والأم راحت ليه أسباب كتير قوي منها إن الهيبة بتاعت ربنا اللي على الأب راحت انتوا عارفين آدم زمان آدم زمان كانت الحيوانات تخاف منه مش تخاف منه كانت تحترمه هو اللي سماها كلها ليه كانت تحترمه يعني محدش يخاف مفيش أسد بيجري وراه ولا نمر عايز ياكله ليه هيبة ربنا عليه فلما هيبة ربنا عليه أصبح السيد فالحيوانات بتخضع أول ما آدم سقط هيبة ربنا اترفعت عنه ابتدى بقى إيه كله يجري وراه وهو يجري من الكل وجود المسبح في البيت يا أحبائي يعطي قدوة ويعطي هيبة للأب والأم بابا ده بتاع ربنا ماما دي ست تقية تخاف ربنا في هيبة في عين الولاد وجود الكنيسة في البيت يا أحبائي يزرع الإيمان والثقة بالله أما يكون في البيت كنيسة يبقى المكان ده فيه إيمان يعني إيه فيه إيمان؟ إحنا قاعدين حوالين الترابيزة بناكل عندنا مشكلة في البيت مشكلة كبيرة والولاد حاسين بيها لكن بابا كاهن البيت لما قعدنا نتعشى قال بصوا احنا نخاف من ايه يا ولاد مش ربنا صاحب البيت هو ابو ال- ابونا كلنا هو دريان بينا خلاص اللي هو شايفه يعمله صح وهو مش هيعمل غير كل حاجه مظبوط الولاد كده يحسوا ان بابا ده يا سلام عنده ثقه في ربنا خلاص لا يبقى هو بابا عارف تخيلوا انتوا لو قبطان السفينه قامت زوبعه على السفينه والركاب بيتفرجوا لقوا الكابتن بتاع السفينه عمال يجري رايح جاي وعمال يقرقط في ضوافره ومش بياكل ومش بينام ايه اللي يحصل؟ الناس تتفزع ايه اللي هيحصل؟ احنا هنغرق ولا ايه؟ الاب كاهن البيت مسؤول ان هو يدي صورة الإيمان الثقة ربنا موجود الدنيا ملخبطة صحيح الدنيا قايمة علينا مظبوط ولكن احنا لينا صح هو احنا لوحدينا يا اولاد ولا ايه؟ مش في ربنا جوه في البيت احنا خايفين من ايه؟ مش ربنا ساكن معانا هنا؟ دي أحباء الكنيسة دي الكنيسة التي في بيتك وجود الكنيسة في البيت تعلم الناس الشكر لما أقف أس- أصلي مع أولادي وأول ما ابتدي أقول له أشكرك يا رب علشان كذا وكذا وكذا أنت عملت وعملت وعملت وعملت الولاد تبتدي تتفتح عينيهم ويشوفوا أحيانا كتير قوي ولادنا مش شاكرين ما هماش جريتفول لأهليهم ليه؟ عشان بيسمعونا احنا نتذمر طول الوقت ده ناقص وده ما جاش وده ما عملش وده ما سواش و- وبعدين هما كمان يكبروا كده لكن لو انا واقف اصلي وسامعين بابا بيشكر ربنا خلاص الشكر معدي والتذمر معدي يعني لو انا رب البيت واقف اصلي وبشكر ربنا ولادي يجي لهم الاحساس كده كله تمام بابا بيشكر ربنا فعلا احنا عندنا خير كتير لو انا ما بصليش ومتذمر ومتضايق وحظي ومديري والدنيا اللي مقلوبه عليا و و و ايه اللي يحصل يتنقل لهم نفس الاحساس ده الدنيا مكركبه وربنا مش سائل فينا ربنا مين لو ربنا بيحل حاجه ما كان بابا كلمه مفيش حاجه تعلم ولادنا الشكر قد وجود المسبح في البيت الكنيسه الكنيسه كل ما نخش هنا اول حاجه اقولها ابونا فلنشكر صانع الخيرات نخش في ال... في جنازه نسمع فلنشكر صانع الخيرات نخش في حاجه اصعب زي الفرح نسمع برضه ابونا بيقول نشكر صاحب الخير كل حاجه ربنا يستاهل عليها الشكر لما بنشكر يا احبائي الكلام ده بيتنقل لاولادنا في وجود الكنيسه يا احبائي بنتعلم نحس بالناس اللي حوالينا احنا مش عايشين في الدنيا دي لوحدينا مشاكلنا هي احنا وبس مشاكل بابا في الشغل ومشاكل ماما في الشغل ومشاكل الولاد في المدارس بس احنا بنقف نصلي لاجل فلان اللي عيان لاجل فلان المتضايق لاجل صاحبي في الكنيسه اللي عنده مشكله لاجل الناس في مصر اللي متضايقين واحنا سامعين عنهم ان هم مضطهدين كل الكلام ده بيسمعوه الولاد فين في صلاتنا مش الكنيسه بتعمل كده نيجي نصلي من اجل المرضى والمسافرين والراقدين ومن اجل مياه الانهار والزروع والعشب كل حاجه من اجل الرئيس والجند الكنيسة تعلمنا نخرج من ذاتنا ونلتفت اللي حوالينا نفس الكلام الأنانية بتيجي منين يا أحبائي احنا عايشين لروحنا وبس أنا وخلاص الدنيا كلها بره ما تفرقش معايا وقفة الصلاة اللي بنقول فيها يا رب اذكر فلان مش قريبي ولا حاجة صاحبي أعرفه سمعت إنه عنده مشكلة يعلم الولاد إن هم يخرجوا من نفسهم ويدوروا على اللي حواليهم وجود كنيسة في البيت يا أحبائي يجعل الله يتنسم رائحة الرضا عن المكان ربنا كده البخور لما بيطلع البخور ده علامة التضحية مش كده البخور ده عبارة عن حاجة اتحطت على النار اتحرقت طلعت ريحة حلوة كل واحد فينا المفروض ان هو يبقى كده الذبيحة اللي بتتقدم هي ذبيحة التسبيح والشكر والصلاة أمام الله ربنا يتنسم منها رائحة الرضا البيت ده عايز يرضي ربنا الناس دول عايشين في المخافة ربنا يا أحبائي يصر بالناس دول العيلة دي ليها عند ربنا مكان خاص في قلب ربنا بطريقة مختلفة المكان ده كنيسة الحتة دي اللي احنا فيها غير أي حتة تاني حوالينا ليه؟ ده بيت الله تقدم فيه صلوات يا ترى بقى كل واحد فينا بيته بيطلع منه صلاة لربنا ولا بيطلع منه أي حاجة تانية بقى طالع إيه لودان ربنا وأمام عين الله إيه اللي إحنا بنرفعه قدامه طب أعملها إزاي دي إزاي البيت يبقى كنيسة أعملها إزاي يعني أول حاجة حدد مكان في بيتك قول المكان ده بتاع ربنا ربنا هيجي يسكن عندك يا فلان فلان ربنا جاي يسكن عندك هتعمل له ايه احنا احيانا نقول لا بس الحقيقه ما فيش مكان في البيت البيت يبقى فيه مثلا 15 اوضه بس هنا الولاد بينام هنا وبيفرد رجله في الاوضه الثانيه فمش قادر انا في مصر يا احبائي انا اذكر كان في عيله من سبع افراد في اوضه واحده والحمام مشترك بينهم وبين حد تاني وكان ليهم ابن يعني كان خادم في مدرسه الاحد كان الولد يا حبيبي عشان يصلي هو مكسوف يصلي وسط اخواته كان يخش الحمام ويلاك هيم سيلف ان ويقف يصلي ويجي بقى يسال يا استاذ ده حرام ربنا يزعل مني عشان انا بصلي في الحمام انا متهيألي احبائي ان المكان ده تقدس بوقفه الولد الغلبان ده بيوتنا طويله عريضه بس احنا مفيش فيها ولا ركن ينفع لربنا ليه ده corner كده المكان ده يا احبائي هيبني memories هيبني ذكريات هتقف فيه النهارده وبكره وبعده كنيسه والشهر الجاي والسنه الجايه بعد خمس ست سنين الولاد اتعودوا الحته دي بتاعت ربنا المكان ده بتاعه هو وجود الله يرسخ قدام عينين الولاد شايفين وابونا لما يجي يصلي صلي لنا في الحته دي يا ابونا نقف هنا المكان ده هو المكان اللي بنتقابل فيه مع ربنا كل يوم حدد مكان وقول ده مكان ربنا صدقوني احبائي بعد شويه هتحسوا ان ربنا حاضر في الحته دي الحاجه الثانيه الاب كاهن البيت المفروض يعني انت تدعو الناس للصلاه يعني هنصلي يا فلان جه جه ما جاش ما جاش يعني الموضوع ده ما لكن على الاقل ابقى انا بقدم انا رايح اصلي يعني ابونا بيقول للناس تعالوا الكنيسه وبيجي يصلي اللي جه يصلى خير وبركه ما جاش خلاص يجي بكره مش خناقه احيانا تيجي مثلا الام آه، هي اللي تقوم تصلي فجوزها مش عايز يصلي فتتخانق معاه هي خناقه احنا رايحين نصلي ولا نتخانق جه جه ما جاش ما جاش هو حر طبعا حاجه يعني سامحوني ما يصحش تحصل ان تبقى الام هي اللي واقفه تصلي والاب بيتفرج على التلفزيون لكن يعني اللي يقف يصلي يصلي تالت حاجه واقفين نصلي مشكله بقى ده بيتكلم انجليزي وانا بتكلم عربي وده ما بيتكلمش حاجه خالص طب نعمل ايه لو احنا واقفين نصلي مع بعض نصلي على قد اقل واحد فينا يعني لو الصغير خالص بيصلي انجليزي يبقى انجليزي ونقف نقول له كده بص يا حبيبي هنصلي بالايجابيه صلاه الشكر اللي انت عارفها وخلاص هو خلص الصلاه بتاعته قول له خلاص يا حبيبي اتفضل انت وانا اكمل الصلاه هو دلوقتي اللي بيحصل الحقيقه ان الاب بيمشي والولد يكمل الصلاه يعني عيل قد صغير قد كده ماسك الايجابيه وبابا زهق فقال معاه كلمتين كده وراح هو يكمل المسلسل واقفين نصلي كلنا مع بعض نصلي على قد اقل واحد لكن ما اقولش لا خلاص احنا صلينا وخلصنا ازاي يعني يعني انت قاعد تاكل مع ابنك وابنك الصغير بياكل لبن هتاكل انت لبن وخلاص ما انت بعد ما تخلص كوبايه اللبن هتحط وراها اكل وتاكل نفس الكلام في الصلاه ازاي يبقى صلاه بابا قد صلاه ابنه ازاي يعني نقف نصلي استعمل الايجابيه ما- في كتاب ترانيم في ركن في البيت في ايقونه للمسيح تحتيها شمعه ترابيزه كده عليها شمعه وعليها انجيل والانجيل ده بيتفتح ويتقري وعليها ايجابيه وكتاب ترانيم الشغلانه دي صعبه بس الحته دي بتاعت المسيح واحنا رايحين واحنا جايين كل واحد يمد ايده كده وياخد بركه الصوره دي المكان ده المكان ده ربنا حاضر فيه نقف نصلي بالإجبية نقول ترنيمة أيا كان ولكن المكان لازم يبقى النهاردة ده وجود ربنا النهاردة في تذكار لقديس عندنا صورته نجيب الصورة ونعمل له تمجيد نقول خرب- خنفران مع بعض مش حافظ خنفران قول المديحة بتاعته من كتاب الترانيم مش حافظ أي حاجة أقف النهاردة أقول له السلام للقديس فلان اشفع فينا أمام الرب ليغفر لنا خطاياه بقى المكان كنيسة كنيسة بتعمل كده النهاردة تذكار فلان ففي بنصلي عاملين قداس وحاطين صورة فلان ده ونعمل قصاده تمجيد مش هو دي الكنيسة البيت يبقى زي الكنيسة بالظبط ما حضرتش القداس بس أنا عامل تمجيد في البيت آخر حاجة ما نستسلمش للفشل إن هو يعني يعني مش عارفين مش صعبة ابتدي واحدة واحدة كده هتلاقي رجلك خدت على المكان ده أهم حاجة يا أحبائي لما نبتدي نواظب انتوا عارفين زمان في عصر الرسل يقول لك إيه وكان الجميع مواظبون مواظبون على الصلاة على الكلمة المواظبة مفيش كنيسة على المزاج يا أحبائي مفيش كنيسة فاتحة بيجي أبونا يصلي لما يبقى عنده نفس ما تبقاش كنيسة لو انا في بيتي في مسبح ابقى عارف كويس لو انا حطيت مسبح هاجي هنا تراءى امام الله كل يوم الموضوع مش على المزاج والا ربنا مش هيقعد هنا حته الالتزام هي اللي بتخلي المكان ده له قدسيه المكان ده على طول لما ندخل نشم ريحه بخور من امتى من القداس اللي قبله والقداس اللي قبله والقداس اللي قبله الحاجات دي كلها عملت سنين نفس الكلام في بيوتنا برضو يا احباء يا ريت نبتدي ويبقى كل واحد فينا يرجع النهارده يقول له يا رب بص انت وديتني الكنيسه النهارده عشان انت عايز تسكن في بيتي وانا يا رب مش هبيت الليل الا لما اعمل لك في بيتي النهارده كورنر المكان ده بتاعك يا رب وابتدي انا وربنا كده يبقى فيه بقى مسبح وفيه صلاه وفيه كنيسه يفرح بيها ربنا واحنا كمان نفرح بيها صدقوني صدقوني الفرح بيجي علينا احنا الاطمئنان بيجي لنا احنا لما نقف ونستخبى في الحته دي كده ونقول له يا رب احنا نستخبى فيك وفي عنايتك وفي محبتك لإلهنا كل مجد واكرام من الان والابد امين اتفضل يا مساء.